يا مغرمين النبي يا مغرمين النبي مدح النبي كامل مدح النبي كامل لئن خير الله اسم النبي الكامل أنزل عليه ربنا قرآن عظيم كامل باسمك انت ابتدي انت رب العالمين وبرسولك ابتدي النبي الهادي الامين باسمك انت ابتدي انت رب العالمين وبرسولك ابتدي النبي الهادي الامين ده املنا كله فيك والشفاعه بيمديك واللي جاي يصلي عليك تسعده دنيا ودين بعد ما صليت عليك يا نبي يا عبد الكلام بعد ما صليت عليك بعد ما صليت عليك يا نبي عبد الكلام واقول يا دنيا انت فن فيك ليه الناس نياه دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا واقول يا دنيا انت فن فيك ليه الناس نيام اصل الحكاية واصل الضوء عن شيخ ولي اسمه الشيخ نور اصل الحكاية واصل الضوء عن شيخ ولي اسمه الشيخ نور اصل الحكاية واصل الضوء عن شيخ ولي اسمه الشيخ نور خادم مجاب على وجهه نور لجنة فحت من كل مكان الشيخ نور كان لسه شباب جوا المقبة بفرق الباب الشيخ نور كان لسه شباب جوا المقبة بفرق الباب كل سنة بتجيله أحباب كل سنة بتجيله أحباب كل سنة بتجيله زوار كل سنة بتجيله أحباب كل سنة بتجيله أحباب كل سنة عمك الشيخ نور يا اخويا شيخ من الناس الطيبين من اهل التصوف الجماعه بتوع الفت وخادم مقام زي سيد ابراهيم الدسوقي وهو في قلب المقام والناس بتحبه عمك الشيخ نور وفي ليله من ذات الليالي هو في قلب المقام بعد صلاه العشاء لقى الباب بيخبط عليه مين شيخ نور من اللي بقول يا شيخ نور شيخ مردان وهيبي وهيبه وعايزه ايه يا وهيبه انا جايبه لك بدري يا شيخ نور
قالت له افتح يا شيخ نور قال وعايزاني باب بعد صلاة العشاء الرسول بيقول اتقوا شر الشبهات قالت له افتح يا شيخ نور انا ماليش الا انت اسمع حكت له على اللي حصل ما خبتش عليك اسرار وقالت له اهل الليله كانوا راح يضربوني بالنار وجربت منهم وجيت لك وانا من غير بيت وانا فيك احتميت لما الليل يبلوا يبلوا الغار قالت له يسترك المولى ده انا لا حول ولا قوه قالت له يسترك المولى ده انا لا حول ولا قوة عمل معاك كل محاولة يبعد لكن مستحيل عمل معاك كل محاولة يبعد لكن مستحيل قالت له ساعتين ورقمش افضل صحيا وما حنمش قالت له ساعتين ورحمش افضل صحيا وما حنمش انا اغلى ناس ما بترحمش خبيني بس لسواد الليل انا قلبي ناس ما بترحمش خبيني بس لسواد الليل زناقة من قلبه الطيب قال يا وهيبة خلاص طيب قالت له وانت كمان طيب وفي الطيابة ملكش مثيل قالت له وانت شيخ طيب وفي الطيابة ملكش مثيل اتاريجا حامل ست شهور جاية ورسمة عليك الطول ولا يعرفش بقاش خلو ولا يعرفش بقاش خلو ولا يعرفش بقى شغله النيجة حية ومن غير دي النيجة حية ومن غير دي أغن يا دنيا يا بنت الايه متوجانا بعضنا ليه أغن يا دنيا يا بنت الايه أغن يا دنيا يا بنت الايه متوجانا بعضنا ليه أغن يا دنيا يا بنت الايه متوجانا بعضنا ليه السبع انهد يا ناس حيله والواطي قامها زبديله السبع انهد يا ناس حيله السبع انهد يا ناس حيله والواطي قامها زبديله اغين يا دنيا يا بنت الايه متوجانا بعضنا ليه ايه اللي جرى لقلوب الناس اصل الناس ليه يمضي خلاص الاصيل هو اللي بينداس والله اليومين دولت يا ناس التفاح تف القلقاس التفاح تف القلقاس ايه اللي جرى لقلوب الناس ايه اللي جرى لقلوب الناس صاحبك عشان مصلحته بيجيلك ويصحيك من اعز ليل ولما حاجة تحصل عندك ما تشوفش وشه ولا يجيلك صاحبك في وشك يضحك لك ومن وراك بقى يضحك لك تفتكره صاحبك وحبيبك وهو وحش عايز ياكلك هو وحش عايز ياكلك هو وحش عايز ياكلك قالت له يسترك المولي ده لا لا حول ولا قوة ده لا لا حول ولا قوة ده لا لا حول ولا قوة عايزك يا وهيبة قالت له ماليش الا انت يا شيخ نور اتاريها حامل ست شهور ربنا يجعل كلامنا خفيف على الجماعة الحريم قول يا رب الساعة اتنين قعدت مع الشيخ نور وهي حامل اتاري غفير من البلد شايفه وهي ريحة للشيخ نور طلع يجري على العمدة يا حضرة العمدة ايوه انا يا حضرة العمدة ايوه انا هو كل شويه عمده عمده ايه انا الشيخ نور اللي بنقول عليك طيب انا انا وهيبة عنده تحكي ليه رهيبه دي وهيبة تحكي ليه عنده دلوقتي يا عمدة يلا بينا والله العظيم ما انا سايبه يلا يعني واخد العمدة التلات اربع رجالة وطنوا رايح على الشيخ نور خبط على الباب لقى الشيخ نور قاعد في قلب المجام وهيبة قاعدة معاه سلامات يا عم الشيخ يا ابو عمة خضرة تعط من طرف اللسان حلاوة ويزوغ منك كما يزوغ الثعلاب ايوه يا مولانا بقى بتصلي بالناس و- و- وهبة عندك بالليل قال له حضرة العمدة مظلوم فردت وهبة قالت له ما تصدقوش يا عمدة انا اديلي ثلاث شهور ماشية مع الشيخ نور وحامل منه من زمان انا يا وهبة قالت له ثلاث شهور باجي لك هنا يا نور وماشية معاك اكتر من ثلاث سنين حرام عليك يا وهبة حرام عليك اتاج ربنا قالت له تكون لحم وترمينا عد فرد العمدة قال له سيبك بقى من حكاية المشيخة ديت ومن تلك شيء عليه إصلاحه يعني إيه يا عمدي قال له نكتب كتابك عليه حرام عليك يا عمدي آه قال له هو كده بس قال له ما بسش اسمع اسمع صلى على حضرة النبي اسمع حكموا عليك وقتك في الحلبة أو قالوا لا لازم ياخد قوام ويداري افعاله حكم مالي حكموا معالي في الحال بوالو لازم ياخد يا هواب لازم ياخد يا هواب ويداري افعاله صح وبقى المأزون والقصة حكوا باله كتب كتابه علينا كتب كتابه علينا بالعافية والقوة ظلمه وهو بريء وياما عليه قالوا الشيخ نور مسكين ظلمه برق يا عيني لكن تغمون الشيخ نور مسكين ظلمه برق يا عيني لكن تغمون الشيخ نور مسكين ظلمه بارق يا عيني لكن دجموه وعن المجام في الحال فصلوه طالعين نهار ويا الأشعة كبر وصغار يا ما قالوا عليه مطرح ما يمشي شاوروا عليه كبر وصغار يا ما قالوا عليه مطرح ما يمشي شاوروا عليه صبر ويسلم امره اليه المنتقم رفع السماوات صبر ويسلم امره اليه المنتقم رفع السماوات هذا هذا صبر ويسلم امره اليه المنتقم رفع السماوات ويعاش معاه بقى في بيتنا لكن ما جاش بقى ناحيتنا ويعاش معاه بقى في بيتنا لكن ما جاش بقى ناحيتنا الشيخ نور وهي وهيبه عاش مع جمودة غريبة حاسس بإنه مع مصيبة ثلاث شهور عدوا بسنوات حاسس بإنه مع مصيبة ثلاث شهور عدوا بسنوات كل ما يمشي الناس يشاور عليه شوف ادي الشيخ نور اللي كنا بنقول عليه طيب ايوه يا سيدي ادي يا اخويا المشايخ وكتر الكلام على الشيخ نور واخدته على البيت واتقفل عليكم الباب وقالت له انا مراتك الله خرصي انت مراتي امام الناس لكن بيني وبين ربنا متبري منك ليوم القيامه لو واحد من بتوع اليومين دول كان قال لك يا جدع الله ما تديك تراوي لكن الشيخ نور حافظ كلام ربنا ورغم الجمال والحلاوه اول ليله عدت كده فتاني ليله لبست ولعلعت ودخلت عليه نور يا حبيبي وبصته كده وقالت له ايه اسمع قال لها فيه ايه قالت له اصحى يا نور بقى حد يسيب الجمال ده كله والحلاوه دي كلها يا نور ويقول اللي قيل وقال سيب المصحف شويه الله ما اقدرش حرام عليك يا اللي انت غاوي الجمال روح القبر واتطلع تلقى الجمال ده رمم والعظم متخلع مش بالجمال بنات الحور احلى من البنات اللي على وش الدنيا كده برضه يا نور ما حد يشوف الجمال ده كله فبص لها الشيخ نور وقال لها ايه الحلوة في آخر الليل يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا الحلوة في آخر الليل صحتني من فرشي قالت تعالى يا سعدي لما احضنك انا قلت ما اقدرش حلو يا حلو حلو يا حلو حلو يا حلو حلو يا حلو يا يا حلو قالت تعالى يا سعدي لما احضنك انا قلت ما اقدرش قالت يا سعدي ده انا عايزك وانت غزاف فرش أوه. أوه. قالت يا سعدي ده انا عايزة قالت يا سعدي ده انا عايزاك ومجهزة فرشك اصل اللي عايشك ما ينام يا سيد ابراهيم واذا نام ما يقدرش ينام ويقوم يجي لكن بنا دعايا العشاق بنادي على العشاق من على الكرسي فوق عرشي هي قالت اذا كنت بتحبني يا سعدي اتعلم الملاغية ده مش بجر السبح يابا حرك عني يا شيخ نور ماسكن الظلم باري عيني لكن تغم الشيخ نور ماسكن الظلم عيني يا عيني عيني يا عيني خبرك يا عيني لك انت جنب وعن المجام في الحرف صلاه وعن المقام في الحنفصل أطلع النجار ويا الأشعة وكبر وصغر ماله عليه مطرح ما يمشي شوقه عليه وصبر ويسلم أمره إليه رأي المنتقم رفع السماوات للمنتقم رفع السماوات
قال لها اعملي حسابك يا وهيبه لو عملت بن مش هحتفظ صنف الحريم ده انا بخاف منه قالت له كده وقضى معاها شهرين وشويه ثلاث شهور اربعه خمسه سته وكانت حامل ادلها ثلاث شهور ووضعت وهيبه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ولد بس الولد مش ابني لو كان ابني كانت حلوت يا رب اعمل ايه علمك بحالي يغني عن سؤالي يا رب ولما شاف الولد شيخ نور قال ماليش وعاد في البلد دي طالما وضعت ولد والولد مش ابني اخد نفسي واطلع من البلد وبص الولد وهو بعيط الطفل الصغير اعمل ايه يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي هسيب البلد واروح القاهرة على سيدنا الحسين تمت شهور حملة وكان غراق الناوي ولما وضعت ولد سماته سعداوي
تمت شجر حملة وكان أرواح الناوي ولما وضعت ولد سماته سعداوي ولما وضعت ولد سماته سعداوي على اسم الحبيب الأولاني الأولاني كان اسمه سعداوي وشهادة الميلاد مكتوب فيها سعداوي نور كتبوه لا يبقى نور أبوه ولا يبقى ابنه سعداوي ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل وراح على السيدة زينب وراح على مولانا الحسين ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت كواكب الطر مرسوم ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت يفيا بدور مرسوم ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت كواكب الطر مرسوم ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت كفية بدور مرسوم وراح على السيدة زينب وراح على سيدنا الحسين وراح على السيدة زينب وراح على سيدنا الحسين وراح على سيدة زينب وراح على سيدنا الحسين ماشي يقول يا إلهي مظلوم عملت جفية بدور مرسوم بنسيب الشيخ نور في رحاب النور بيدعي من قلبه المكروه بنسيب الشيخ في رحاب النور بيدعي من قلبه المكروه ذنبه هيخلص اخر الظهر كبر الولد سعداوي كمان اصل السنين اصل جا ايام كبر الولد سعداوي كمان اصل السنين اصل جا ايام بنسيب الشيخ في رحاب الموت وبيدعي من قلبه المجهول وبقول كلام احلى الكلام وصلاة الله على المختار إمام الأنبياء الكل شريف الفرع والأصل صلاة الله ذو الكرم على المختار في القدم محمد صاحب الحرم صلاة الله على المختار إمام الأنبياء الكل شريف الفرع والأصل حميد القول والفعل شريف الفرع والأصل حميد القول والفعل جميل الخلق والشيم جميل الخلق والشيم وبالتعزيز أيده وشرفه وفضله على الأكوان كلهم محمد محمد محمد محمد محمد ساد البلد وقال يا رب وهيبة طلعتني من البلد انا مظلوم يا رب يا رب علمك بحالي والله انا بريء يا رب يا رب مالي سواك يا رب هو عمال يبكي الشيخ نور عند سيدنا الحسين بنسيب الشيخ نور في رحاب سيد علي زين العابدين ونرجع على وهيبة وسعداوي قبر الولد وتلك الأيام نداولها بين الناس سعداوي طلع ولد مخضرم زي أبوه خلي بالك الشيخ نور مظلوم الشيخ نور لا يعرف وهيبة ولا هبة تعرفه ولكن الشيخ نور مظلوم لكن ربنا هيظهر براءته ليه مظلوم الشيخ نور وماشى اقول يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي فبكى الشيخ نور وقال ايه وهو عند سيدنا الحسين اسمع درويش بحالي انا مالي ومال الناس درويش بحالي مريد في حالي مريد في حالي انا مالي ومال الناس مالكم ومالي انا تأذوني ليه يا يا يا يا يا تأذوني ليه يا ناس ولما ظلموني وزادوا في حرماني سلمت امري لربي وعملت خدك مداس امانه يا اللي التلك بالحب